أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين مع الدرس الثاني عشر من دروس السيرة النبوية المطهرة فترة مكة في الدرس اللي فات اتكلمنا عن العام العاشر من البعثة العام اللي اتعرف في السيرة بعام الحزن وحدثت فيه كما ذكرنا كثير من الشدائد والمصائب والآلام والأحزان مات فيه أبو طالب مشركا وماتت فيه السيدة الفاضلة العظيمة السيدة خديجة رضي الله عنها واشتد إيذاء المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلقت أبواب الدعوة تماما في مكة رفضت دعوته أيضا في الطائف كما ذكرنا ورجم هناك بالحجارة حتى سالت الدماء من قدميه صلى الله عليه وسلم وشجت رأس زيد بن حارثة كان الموقف منتهى المشقة كما ذكرنا من قبل ولم يستطع الرسول صلى الله عليه وسلم دخول مكة إلا في جوار المطعم ابن عدي المشرك وفوق كده مفيش ولا قبيلة آمنت في موسم الحج من السنة العاشرة يعني آلام رهيبة واحزان كتير جدا. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف ازاي في الوضع ده؟ تعالوا كده نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه في اثناء السنه الحادية عشرة من البعث. العام اللي ورا عام الحزن على طول. اولا هو قعد يدعي الناس في مكه طول السنه. لكن زي ما قلنا قبل كده مكه في الوقت ده بقت تقريبا مقفوله. فكان لازم يستنى موسم الحج اللي بيجي في اخر السنه علشان يكلم وفود القبائل اللي جايه تحج. ومع ذلك فالرسول يا إخواني أثناء السنة الحادية عشرة وقبل موسم الحج ما كانش يسمع عن إن في حد غريب جه مكة إلا ويروح يقابله ويدعو له الإسلام مين عارف جايز يطلع بمسلم ومن كل الناس اللي جت مكة سبحان الله في السنة الحادية عشرة من البعثة في أربعة آمنوا بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا ده بالمقارنة بالسنة اللي قبلها يعتبر إنجاز كويس السنة اللي قبلها ما آمنش غير عداس الغلام النصراني في الطائف وطبعا غير مجموعة الجن الأربعة اللي أسلموا دولت اتنين منهم ما نسمعش عن اسمهم كتير لأنهم ماتوا بسرعة بعد إسلامهم واحد اسمه سويد بن صامت كان شاعر من شعراء يثرب والتاني كان اسمه إياس ابن معاذ وده كان طفل صغير 12 13 سنة والاتنين سويد وإياس ماتوا بعد شهور من إسلامهم يبقى دول اتنين لكن الاتنين التانيين كان إسلامهم يا إخواني مؤثر جدا جدا لأن كل واحد منهم جاب بعد كده قبيلة كاملة للإسلام الأول هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه من قبيلة غفار جنب يثرب وسبحان الله قبيلة غفار قبيلة مشهورة بقطع الطريق والسطو على الناس حرامية يعني قطاع طريق ومع ذلك سبحان الله أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه أسلم ورجع القبيلة بتاعته يدعو إلى الله هناك الناس سبحان الله اللي بيشتغل معاهم حرامية تخيل ومع ذلك ما شاء الله دعوته كانت ناجحة جدا جدا أتى بقبيلة غفار للإسلام تخيلوا أتى بقبيلة كاملة للإسلام ولما الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة راحوا له المدينة يبيعوها على الإسلام وساعتها الرسول صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها خلاص كل اللي فات اتمسح يبقى ده واحد الثاني كان الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه قصة إسلامه جميلة جدا جدا لكن الحقيقة مفيش وقت نخش في تفصيلاتها لكن المهم ان هو بعد اسلامه رجع برضه يدعو في قومه قبيلته كانت قبيله دوس من قبائل اليمن وبعد مشوار طويل وقصه لطيفه برضه امنت دوس وجه الطفيل رضي الله عنه بسبعين او ثمانين عيله من دوس تخيلوا سبعين او ثمانين بيت الى المدينه المنوره بعد هجره الرسول الى المدينه سبحان الله العيله زمان كانت ما شاء الله عيله محترمه كبيره مش اسره صغيره تسوي حاجه افضل لا اسره كبيره كلها تعمل وتنتج وتجاهد وتجتهد هذه تساوي حياة أعز وأكرم المهم إسلام أبي ذر وإسلام الطفيل رضي الله عنهما جاب للمسلمين قبيلتين كبار قوي قوي آه القبيلتين دول ما جوش إلا بعد الهجرة لكن ده بقى تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى يدبر بلطف وخفاء سبحانه وتعالى وأكيد إسلام القبيلتين دول كان نصر كبير جدا جدا للدعوة في هذا الزمن الذي يعرف بزمن الاستضعاف فترة مكة مرت الشهور وموسم الحج جه من السنة ال 11 من البعثة وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم كعادته في كل موسم حج يدعو الناس إلى الإسلام لكن في الموسم ده الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يغير في طريقته لدعوة القبائل احنا قلنا قبل كده في الدرس اللي فات ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في إجارة المطعم ابن عدي من بني نوفل وزي ما انتم عارفين ده كان مشرك والرسول صلى الله عليه وسلم عارف ان المطعم له طاقة محدودة وأصحابه وأقرانه هم زعماء الكفر في مكة ومش هيسيبوه كتير يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم فكان لازم الرسول زي ما قلنا يدور على بديل للمطعم ابن عدي الرسول كان بيدعي الناس في خلال العشر سنين اللي فاتوا إلى الإسلام فقط قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لكن دلوقتي الإسلام لوحده مش كفاية الرسول صلى الله عليه وسلم هيدعو إلى الإسلام وفوق كده هيطلب النصرة سيطلب الدفاع عنه وعن المؤمنين سيطلب مواجهة قريش طبعا دي طلبات خطيرة جدا جدا في مكة لا شك يا إخواني أن قريشا لو علمت بذلك فإنها ستقيم الدنيا ولن تقعدها وزي ما شفنا برضه في الدرس اللي فات أبو لهب ما كانش سايب الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي وراه في كل حتة طيب إيه الحل أبو لهب هيسمع الكلام وهينقله على طول برضه في مشكلة تانية الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرفش تفاصيل تاريخ كل قبيلة في الجزيرة ومدى قوتها وأسماء القادة فيها احتمال يتفق مع واحد وبعدين يطلع أو قبيلته تطلع مش قد المسؤولية ودي اتفاقيات يا إخواني في منتهى الخطورة طيب يتصرف إزاي في مشاكل ديت شوف الرسول عمل إيه وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيفكر إزاي عمل حاجتين مهمين قوي الحاجة الأولانية خلى دعوته للقبائل سرية الرسول صلى الله عليه وسلم من أول ما أعلن الدعوة في السنة الرابعة من البعثة وهو بيكلم الناس علانية بيتكلم قدام أبي لهب وقدام أبي جهل وقدام كل المشركين لكن دلوقتي الوضع اختلف في مرونة يا إخواني في الدعوة إذا كانت العلانية مش هتقدم مهمة يبقى السرية مفيش عنترية مفيش انتحار لا في تخطيط وفي إعداد وفي فكر سياسي راقي جدا الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يخلي الدعوة بالليل بس يخرج بالليل من غير ما حد يشوفه وكل يوم يختار قبائل معينة ويروح لها في السر وبعدين ما يكلمهمش في وسط مكة أو في البيت الحرام لا يروح لهم في المخيمات بتاعتهم خارج مكة علشان ما حدش يشوفه وبكده هيضرب عصفورين بحجر أولا هيوصل لهم الدعوة من غير تشويش أبي لهب أو قريش وثانيا قريش مش هتعرف مين هي القبيلة اللي وافقت على حماية الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى أول تغيير في سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة ديت إنه خلى دعوته سرية الحاجة الثانية اللي عملها انه بدا ياخد معاه ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما يجي يتباحث مع القبائل طب اشمعنى ابو بكر الصديق رضي الله عنه لانه خبير بالانساب يا اخواني هو استاذ التاريخ العربي في المسلمين بل في مكه كلها يقدر يعرف القبيله القويه العزيزه من القبيله الضعيفه يقدر يعرف زعماء القبائل وتاريخهم لو كانت القبيله قويه يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الاسلام ويطلب منهم النصره ولو كانت القبيله ضعيفه او الزعيم اللي موجود مش هو اللي في ايديه القرار عرض عليهم الاسلام لكن لم يطلب منهم النصره تخطيط مهول يا اخواني واخواتي بناء الامم مش حاجه سهله في تخطيط سياسي على اعلى مستوى بدا الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته في السنه الحادية عشرة بهذه السياسه الجديده الدعوه سرا وليلا وبعيدا عن مكه وطلب النصره من القبائل القويه واستعان في ذلك بخبير الانساب ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه راح لمين صلى الله عليه وسلم راح لقبيلة غسان ولبني فزارة ولبني مرة وبني سليم وبني عبس وبني نصر وبني ثعلبة وبني الحارث بن كعب وبني عذرة وبني قيس وبني محارب ياه سبحان الله راح لكل دول لا راح لأكتر من دول ديت مجرد أمثلة يا إخواني سبحان الله طيب كم واحد قبل الدعوة من دولت ولا واحد ولا واحد سبحان الله اه ولا واحد وانا بقول لكم ايه المشكلة مفيش مشكلة ما تنسوش مش مهمتنا الهداية لكن مهمتنا البلاغ مش مهم كم واحد آمن على ايديك لكن المهم كم واحد كلمته في أمر الإسلام هو ده اللي ربنا بيحاسبك عليه الشغل بتاعك مش النتائج بتاعتك المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصبه اليأس بالمرة يا إخواني خلص القبائل دي كلها وبعدين راح لقبيلة تانية يكلمها بعد ما خلص دول كلهم راح لقبيلة مهمة جدا جدا هي قبيلة بني شيبان والحقيقة أنا عايز أقف وقفة مع مباحثات الرسول صلى الله عليه وسلم مع بني شيبان مباحثات مهمة جدا جدا جدا قبيلة بني شيبان قبيلة كبيرة عزيزة تسكن في الشمال الشرقي لجزيرة العرب يعني قريبة من العراق الرسول صلى الله عليه وسلم راح لها ومعاه أبو بكر الصديق الأول بدأ أبو بكر يعمل الفحص بتاعه بدأ يسأل من القوم قالوا شيبان ابن ثعلبة أبو بكر سمع الاسم من هنا وجري على الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله هؤلاء غرر الناس من أعظم القبائل مش بس كده ده لما سأل عن أسماء الحضور لقاهم أحسن ناس في بني شيبان مفروق ابن عامر هانئ ابن قبيصة النعمان ابن شريك والمثنى ابن حارثة أبو بكر عارفهم كويس وعارف تاريخهم لكن حب بذكاء إن هو يستثير الحماسة والعزة عندهم قال الصديق كيف العدد فيكم أنتوا قد إيه فقال مفروق كان واضح طبعا المفروق هذا هو المتحدث الرسمي في الوفد قال إنا لنزيد على الألف ولن تغلب ألف من قلة رقم ألف ده عندهم كان رقم كبير جدا ما تنسوش إن المسلمين في بدر كانوا 313 أو 314 الكفار كانوا ألف أبو بكر أثاره أكتر قال له إيه قال له وكيف المنعة فيكم كلمة خطيرة جدا هو قال له إحنا نزيد عن ألف يقول له وكيف المنعة فيكم يعني ألف راجل ولا بس مجرد عدد مفروق حس إن دي إهانة صوته علي وقال إنا لأشد ما نكون غضبا حين نلقى في الحرب يعني وأشد ما نكون لقاء حين نغضب وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح والنصر من عند الله يديلنا مرة ويديل علينا أخرى كلام يا إخواني في منتهى الحكمة في منتهى القوة طبعا ده اللي كان عايزه الصديق رضي الله عنه وأرضاه إن هو يظهر العزة والكرامة اللي عنده علشان لما يجي يقول له تعالى بقى أقف قدام قريش ما يتهزش وبعدين مفروق خد باله من كتر أسئلة الصديق قال له إيه؟ قال له لعلك أخو قريش هو أنت الراجل اللي ظهر في قريش يدعو إلى أمر جديد طبعا بيقصد مين؟ بيقصد الرسول صلى الله عليه وسلم الصديق حب يكسب نقطة في الحوار قال له طبعا برضه في منتهى الذكاء قال له إيه؟ قال له أو قد بلغكم أنه رسول الله يعني كأن حاجة احنا متفقين عليها أنه هو رسول أمر واقع أو قد بلغكم أنه رسول الله لكن مفروض برضه ذكي خد باله رد بسرعة وقال له قد بلغنا أنه يذكر ذلك يعني إيه؟ يعني لو واخد بالي كويس هو لسه ما سمعش من الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الحقيقة يا إخواني مفروق كان راجل مؤدب جدا والحقيقة كل وفد بني شيبان التفت مفروق للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له وإلى ما تدعو يا أخا قريش فالرسول صلى الله عليه وسلم تقدم وبدأ يتكلم قال أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله وإلى أن تؤوني وتنصروني كلام في منتهى الوضوح وبعدين يقول إيه يقول فإن قريشا قد تظاهرت على أمر الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق والله هو الغني الحميد يعني قال لهم بوضوح انتم مطلوب منكم تقفوا قدام قريش الظاهر برضو يا إخواني إن مفروق عجبه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما كانش خايف من قريش لكن حب يعرف أكتر عن الدين الجديد ده قال وإلى ما تدعو يا أخا قريش إيه تاني غير كده الرسول صلى الله عليه وسلم فكر يقرأ له قرآن لكن يختار إيه من كل القرآن اللي نزل عليه شوف الرسول سبحان الله لقى مفروق واللي معاه أخلاقهم عالية قوي فاختار ليهم آيات قرآنية تحض على الأخلاق الحميدة علشان يقف معاهم على أرضية مشتركة فكر عالي قوي قرأ لهم صلى الله عليه وسلم من سورة الأنعام قال قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون انبهر يا إخواني مفروق مفروق فعلا انبهر سواء من حلاوة المعاني أو من حلاوة اللغة حس إن ده إعجاز حب يعرف أكتر قال وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش مبسوط من الكلام قال صلى الله عليه وسلم قال وهو يضرب على نفس الوتر صلى الله عليه وسلم قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون مفروق يا إخواني تأثر جدا جدا بالقرآن وقال في منتهى الصراحة دعوت يا أخا قريش والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وبعدين بدأ يشتم في قريش بصراحة قال ولقد أفك قوم كذبوك وظهروا عليك معقولة في ناس ممكن ترفض كلام زي ده واضح أن مفروق كان عاجبه الإسلام جدا لدرجة أن في رواية كان بيقول فيها إن هذا والله ليس من كلام الأرض لكن مفروق يا إخواني زعيم من مجموعة من الزعماء القرار مش في إيده لوحده فحب يسمع رأي أصحابه فقال وهذا هانئ بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا طبعا واضح ان هانئ بن قبيصة كان عنده خلفية دينية أوسع فحب ياخد رأيه هانئ بن قبيصة برضه كان عاجبه الإسلام وما عندوش أي اعتراض عليه لكن كان خايف ياخد قرار جريء زي ده القرار ده يا إخواني خلي بالكم هيترتب عليه دخول بني شيبان في حرب مش بس مع قريش لا مع كل العرب قال هانئ ابن قبيصة لقد سمعت مقالتك يا أخا قريش وإني أرى أن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر لوهن في الرأي وقلة نظر في العاقبة يعني بيقول مش معقول من جلسة واحدة كده ندخل في الإسلام ونحارب الدنيا كلها وإنما تكون الزلة مع العجلة ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقدا ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظر يعني ادينا فرصة نفكر أنا بعتقد إن ده انسحاب مؤدب من هانئ يبقى مفروق كان شكله موافق وهانئ متردد لكن يميل إلى عدم الموافقة الآن وبعدين إذا كانت العملية هيكون فيها حروب يبقى رأي وزير الحربية في بني شيبان هيكون مهم قوي مين وزير الحربية عندهم؟ المثنى ابن حارثة رضي الله عنه طبعا هو أسلم بعد كده قال هانئ وهذا المثنى ابن حارثة شيخنا وصاحب حربنا نسمع منه المثنى يا إخواني فارس مغوار عقلية عسكرية فذة وكان مشهور في العرب قال المثنى بن حارثة قد سمعت مقالتك يا أخا قريش والجواب هو جواب هانئ ابن قبيصة يعني هو مع عدم التسرع في دخول الإسلام لكنه بدأ يضيف حاجة جديدة في المباحثات مهمة جدا بدأ يتحدث عن الوضع العسكري لبني شيبان كلامه يا إخواني عن الوضع العسكري مهم جدا وهيخليه في الآخر ياخد قرار خطير جدا جدا نشوف كده المثنى قال إيه قال إنما نحن نزلنا بين سريين اليمامة والسماوة السرى هو تجمع المياه يعني احنا بين تجمعين للمياه وبالتالي تجمعين للبشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذان السريان ايه هما التجمعين دول قال المثنى بن حارثة أنهار كسرى ومياه العرب أي تجمع دولة فارس وتجمع القبائل العربية قبيلة بني شيبان زي ما قلنا كانت على حدود العراق والعراق كانت مملكة فارسية والجزيرة العربية فيها قبائل كتير جدا عشرات القبائل عايز يوصل لإيه؟ عايز يقول له حدود إمكانياته وهيعرض عرض خطير جدا قال المثنى قال فأما ما كان من أنهار كسرى يعني دولة فارس فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول وأما ما كان من مياه العرب فذنبه مغفور وعذره مقبول يعني إيه؟ يعني إحنا ما نقدرش نزعل كسرى فارس الخطأ في حقه غير مقبول أما العرب فإحنا نقدر عليهم الكلام ده طبعا يا إخواني واقعي جدا جدا مفروق كان من شوية بيقول احنا اكتر من ألف نزيد على الألف لكن لما تيجي تبص بقى لجيش فارس جيش فارس اكتر من 2 مليون لما تيجي قبيلة تفتخر ان هي اكتر من ألف وجنبها دولة فيها 2 مليون جندي مش الشعب ده الجنود بس 2 مليون يبقى طبعا تعرف ان الفجوة هائلة فلو حد بيحسب الحسابات بطريقة مادية بس مستحيل يقدر يقف قدام فارس وفوق كده فتوقعات المثنى ان كسرى فارس مش هتعجبه دعوة الاسلام دي فبيقول للرسول صلى الله عليه وسلم خليك عارف ان لو اعترض كسرى فارس يبقى احنا ملناش دعوة بيك شوف بيقول له ايه بيقول وانما نزلنا على عهد اخذه علينا كسرى الا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا يعني لا نخترع شيء جديد ولا ندافع عن حد جاب شيء جديد وبعدين يقول ايه واني ارى ان هذا الامر اي الاسلام مما تكرهه الملوك يعني في الاخر عايز تقول يا مثنى في الاخر المثنى لخص كلامه كله في قرار في منتهى الجرأة قال فان احببت ان نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا يا الله سبحان الله فعرف السياسيين من اهل الدنيا يا اخواني هذا انتصار مهول مهول فعلا تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يطارد حتى في مدينته الصغيره مكه ومن اهله واقاربه وليس معه الا حفنه قليله من الاصحاب المضطهدين وبقيه اصحابه مهاجرين في الحبشه وهو في اجاره رجل كافر ثم يعرض عليه ان يدافع عنه ضد كل القبائل العربيه والعرض مقدم من مين؟ من قبيله قويه من بني شيبان ثم الاشتراط الوحيد عدم حرب فارس الواحد ممكن يقول واحنا فين وفارس فين لما يجي وقت فارس يبقى ربنا يحلها تفتكروا الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه في العرض المغري ده سبحان الله لقد رفض الرسول صلى الله عليه وسلم عرض المثنى بن حارث يا سبحان الله ليه ليه يرفض هذا العرض قال في ادب ما اساتم الرد اذ افصحتم بالصدق يعني كويس ان انتوا قلتوا امكانياتكم بوضوح بدل ما تتفقوا معايا وبعد كده تسيبوني ثم قال كلمه جمله في منتهى الروعه جمله يا اخواني قانون رئيسي في بناء امه الاسلام فعلا قانون قال فان دين الله عز وجل لن ينصره الا من احاطه من جميع جوانبه يا سلام قاعده في منتهى الروعه ان دين الله لن ينصره الا من احاطه من جميع جوانبه مش ممكن يا اخواني ينصر الاسلام اللي بيختار منه حاجه وبيسيب حاجه ده مش عارف يعني ايه اسلام مش عارف يعني ايه عبوديه لله عز وجل العبد يا اخواني مش بينقي من كلام السيد بتاعه اللي بينقي على مزاجه ده بيعبد هواه مش بيعبد ربنا سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم رفض ورفض ببساطه شديده مش هم دول اللي هيقدروا يشيلوا الدعوه انا عايز واحد اقول له ربنا قال لك اعمل كده يقول حاضر حتى لو كان عقله مش مستوعب ربنا قال له حارب فارس خلاص ما يجيش يقول له انا فين وفارس فين جاهد في سبيل الله ما يجيش يقول ما اقدرش ادفع في سبيل الله ما اقدرش صلي الفجر في سبيل الله ما اقدرش صل رحمك في سبيل الله ما اقدرش يبقى فين الدين يبقى فين العبوديه لله سبحانه وتعالى يبقى يعني ايه عبوديه ان دين الله لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه يا الله قاعدة مهولة والله يا إخواني وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم في يقين يا إخواني في يقين رائع قال لهم إيه قال لهم هي إيه فارس اللي أنتوا خايفين منها ديت قال أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم ويفرشكم نساءهم أتسبحون الله وتقدسونه يعني أمة فارس ديت اللي انتوا خايفين منها هتنهار قريب قوي قوي تحت أقدام المسلمين هتعملوا إيه ساعتها هتخشوا في الإسلام قال النعمان ابن شريك القائد الرابع بتاعهم قال اللهم لك ذا سبحان الله يا إخواني لم يمر على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 15 سنة حتى كانت جيوش المؤمنين تدك حصون فارس تزلزل عرش كسرى والغريب جدا جدا بقى ان المثنى بن حارثه اللي كان خايف جدا جدا من كسرى فارس كان بعد الاسلام بتاعه احد القوات الذين ازاحوا كسرى عن ملكه لكن المثنى بعد اسلامه كان حاجه تانية خالص مختلف تماما عن المثنى قبل الاسلام وهي ديت عظمه الاسلام المهم المفاوضات فشلت والرسول صلى الله عليه وسلم خد الموضوع ببساطة جدا قواعد في ذهنه واضحة جدا جدا شايف كويس قوي قوي ما يفرطش ما يتنازلش ما فيش حد بيضحك عليه أو يخدعه أو يخوفه صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إزاي نبني أمتنا وصدقوني والله يا إخواني ويا أخواتي من غير القواعد ديت مستحيل الأمة هتتبني وعلشان كده احنا بندرس السيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قام من مجلس بني شيبان وانتقل مباشرة إلى مجلس مجموعة قليلة من الرجال يعني ستة بس كانوا قاعدين مع بعض والرسول يا إخواني والله ما كان يترك صغيرا ولا كبيرا إلا ودعا للإسلام نسي الرسول كل حاجة عن بني شيبان وبدأ يتكلم مع دول في منتهى الحماس قال من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج آه بدأنا بقى نخش إيه في الكلام المهم الخزرج قبيلة كبيرة جدا مشهورة عايشين في يثرب وانتوا عارفين معاهم قبيلة تانية برضو مشهورة هي قبيلة الأوس هم دول طبعا اللي مستقبلا هيبقوا الأنصار يثرب مدينة في شمال مكة على بعد حوالي 500 كيلو تقريبا من مكة الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ المفاوضات بسؤال مهم جدا جدا خلي بالك قال أمن موالي اليهود يعني حلفاء اليهود قالوا نعم خلي بالك يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم رجل يطلع على أحوال زمانه دارس كويس قوي موازين القوى في العالم فزي ما كان عارف وضع بني شيبان ومملكة فارس وخطورة أن يتعاهد مع بني شيبان وعين لهم معه وعينهم الأخرى مع كسرى برضه كان عارف أن اليهود عايشين في يثرب وأنهم قوة هيكون لها أثر ما أي أثر على الدعوة احتمال سلبي احتمال إيجابي لسه مش عارفين وأكيد هيكون لها أثر كبير برضه على الناس اللي عايشة جنبهم ومنهم الخزرج دولت الرسول صلى الله عليه وسلم حط الخلفية ديت في ذهنه وبدأ مباشرة في الكلام قال أفلا تجلسون أكلمكم قالوا بلى وقعدوا فجلس معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن زي ما بيعمل مع كل قبيلة سبحان الله يا إخواني هؤلاء الستة آمنوا من ساعتهم سبحان الله الستة مرة واحدة احنا مر بينا في السيرة مواقف كتير بيؤمن فيها الإنسان بمجرد سماع القرآن لكن ده بيكون على المستوى الفردي لكن هذا الإيمان الجماعي غريب ولازم نقف وقفة كده معاه علشان نحلل ونستفيد الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى يا إخواني كان مجهز المجموعة ديت بطريقة عجيبة علشان تقبل الإسلام بالسهولة ديت وعلشان بعد كده تتحرك بالإسلام برضه بنفس السهولة تدبير عجيب جدا جدا من رب العالمين تعالوا بصوا أولا خلفية العلاقة مع اليهود اليهود خلق عجيب كان إذا حدث بينهم وبين الأوس والخزرج خلاف قالوا لهم إنه سيظهر في هذا الزمان نبي وسوف نتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم سبحان الله نتيجة هذه الأخلاق الفاسدة وقر في قلوب الأوس والخزرج بغض شديد لليهود وفي نفس الوقت خوف كبير جدا منهم لكن الأهم من كده إن الأوس والخزرج كانوا يقتنعون بقرب ظهور النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأقل مصدقين فكرة وجود الرسل على خلاف أهل مكة في نفس الوقت هم خايفين جدا جدا من الرسول اللي هيطلع وخايفين من اتحاد اليهود معاه فلما سمعوا هذا الكلام قال بعضهم لبعض بمنتهى الصراحة قدام الرسول قالوا يا قوم تعلمون والله إنه لن نبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه سبحان الله شوف يعني لولا غلظة اليهود ما أخذ الخزرج قرارهم بهذه السرعة سبحان الله يبقى دي حاجة خلت الخزرج ما يترددوش في الإيمان السريع الحاجة الثانية هو الخلفية الاجتماعية لمدينة يثرب في ذلك الوقت كانت في حرب أهلية طاحنة بين الأوس والخزرج يوم بعاث المشهور دارت في حرب هائلة بين الأوس والخزرج واليوم ده سبحان الله كان لسه منذ شهور قليلة يعني في نفس السنة في السنة الحادية عشرة من البعثة ولو استمر الحال على هذا الأمر لفنيت القبيلتان الأوس والخزرج فالخزرج فكروا إن هذا الرجل سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم بما له من حلاوة منطق وقرآن معجز يقدر يجمع القبيلتين ويحفظهم من الهلكة هم بنفسهم قالوا الكلام ده قالوا إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم فعسى أن يجمعهم الله بك شوف السيدة عائشة بتقول إيه بتقول كان يوم بعاث يوما قدمه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله شو قد إيه يعني بسبب اليوم ده الناس ديت آمنت بسرعة كان يوما قدمه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم ثروات بالسين يعني الشرفاء وقتلت ثرواتهم وجرحوا فقدمه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الاسلام يعني بسبب هذا اليوم اسلموا بسرعه يبقى خلفيه العلاقه مع اليهود وخلفيه الصراع المهلك اللي كان في يثرب خلى السته دولت يسلموا بسرعه مش بس كده ده خلاهم يرجعوا بسرعه ليثرب يحاولوا ينشروا الاسلام باسرع طريقه علشان يوحدوا الاوس والخزرج وعلشان في نفس الوقت يقدروا يقفوا قدام اليهود هذا ترتيب رباني عجيب يا إخواني ينصر رسله والذين آمنوا في الوقت الذي يشاء وبالطريقة التي يشاء وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش مخطط انه هيقابل في السنة ديت الستة دول لكن هو شغال في دعوته بمنتهى الحماس قابل بني عامر وبني شيبان وبني عبس وبني حنيفة وغيرهم وغيرهم وربنا شاء ان دول هم اللي يؤمنوا وفي التوقيت ده بالذات ونرجع نقول مش مهم كم واحد آمن على إيديك المهم كم واحد أنت وصلت له الإسلام هؤلاء الستة هم أسعد ابن زرارة وجابر ابن عبد الله وعوف ابن الحارث ورافع ابن مالك وقطبة ابن عامر وعقبة ابن عامر على فكرة قطبة وعقبة ليسوا بإخوة لكن مجرد تشابه أسماء رضي الله عنهم أجمعين قال هؤلاء الستة فسنقدم على قومنا يا رسول الله فندعوهم الى امرك ونعرض عليهم الذي اجبناك اليه من هذا الدين فان يجمعهم الله عليك فلا رجل اعز منك وفعلا سبحان الله رجع السته ليثرب وبداوا يتكلموا عن الاسلام وعرفوا البلد كلها مش بس كده دول كمان بداوا يكلموا ناس من الاوس تخيلوا السته دولت من الخزرج بداوا يكلموا ناس من الاوس نسيوا خالص موضوع القبلية ونسيوا موضوع يوم بعاث وآمن بالفعل على أيديهم اتنين من الأوس أبو الهيثم ابن التيهان وعويم بن ساعدة رضي الله عنهما ومرت سنة كاملة وهم شغالين في دعوتهم في يثرب مع إن علمهم قليل جدا جدا يا دوب يا دوب سمعوا كم آية من الرسول صلى الله عليه وسلم لكن اتحركوا بيهم بلغوا عني ولو آية ومرت الأيام سبحان الله وجه موسم الحج من السنة الثانية عشرة من البعثة والستة دولت رجعوا 12 ما شاء الله وجم يقابلوا الرسول صلى الله عليه وسلم 12 من أهل يثرب اللي يبص يا إخواني على عام الحزن والعام اللي وراه يعني على العام العاشر والعام الحادي عشر من البعثة يقول مستحيل أمة الإسلام تقوم إلا بعد قرون لكن سبحان الله مجموعة صغيرة من الخزرج آمنت ستة والستة رجعوا بعد سنة 12 وبعد سنتين بس سبحان الله سيصبح للمسلمين دولة سبحان الله هيصبح لهم دولة مين يتخيل كده الموضوع واضح يا إخواني الموضوع واضح ربنا بيقول لنا إن النصر ممكن يكون قريب أوي أوي مهما كانت الفجوة بينك وبين عدوك واسعة وكبيرة لكن المهم إنك تكون ماشي في الطريق الصح والطريق الصح هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم علشان كده بندرس السيره الرسول صلى الله عليه وسلم قعد مع ال 12 مسلم دولت اللي جايين من يثرب 10 من الخزرج واثنين من الاوس وهيبتدي يعمل معاهم المفاوضات بتاعته المفاوضات ديت اتعرفت في التاريخ باسم بيعة العقبة الأولى العقبة لأن المكان اللي تمت فيه كان عند العقبة والأولى لأن في واحدة تانية هتيجي بعد كده بسنة عمل فيها إيه الرسول صلى الله عليه وسلم عمل اتفاق مع المسلمين دولت لكن سبحان الله ما طلبش منهم النصرة والمساعدة زي ما طلب من بني شيبان او من بني عامر او من غيرهم ليه لانه عارف يا اخواني ان ال 12 دولت مفيش في ايديهم القرار في يثرب مش عايز يحملهم فوق طاقتهم في نفس الوقت بيربيهم علشان مستقبلا يقدروا يشيلوا المهمه دي وفوق كده برضه عايز يزود عدد المسلمين في يثرب علشان توصل للمستوى اللي تقدر تشيل فيه مسؤوليه الدفاع عن الاسلام تعالوا كده نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم عمل معاهم ايه بيحكي قصة الموضوع ده عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان من الناس اللي شاركت في هذه البيعة الهامة جدا جدا في تاريخ الإسلام يقول عبادة كنت في من حضر العقبة الأولى وكنا اثني عشر رجلا فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء عرفت بذلك لأنه لم يفترض فيها جهاد ولا حرب فإيه بقى بنود البيعة؟ اسمعوا بقى سيدنا عبادة بيقول هذه البنود على ألا نشرك بالله ده البند الأول البند الثاني ولا نسرق الثالث ولا نزني الرابع ولا نقتل أولادنا البند الخامس ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا البند السادس ولا نعصيه في معروف ديت الشروط اللي على الصحابة الجزاء فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله عز وجل إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم بس خلصت على كده البيعة الهامة جدا جدا البيعة يا إخواني بسيطة جدا في ألفاظها وفي عدد كلماتها لكن سبحان الله عميقة جدا جدا في معانيها البيعة بتحط قواعد لبناء المجموعة اللي ممكن مستقبلا تشيل الأمة الإسلامية كلها على كتافها أول شيء ذكروا أول بند هو القضية الأساسية في الإسلام ألا نشرك بالله العقيدة الصحيحة لا يقدم أمر على أمر الله عز وجل لازم يعرفوا كده من أول يوم هذا هو البند الأول في البيعة البند الثاني والثالث والرابع والخامس في البيعة هي بنود ذكرت لأجل هدف واحد هو الارتفاع بأخلاق هذه الأمة إلى أعلى مستوى لا تقوم الأمة يا إخواني ويا أخواتي على أكتاف المترخصين في قضية الأخلاق لا تقوم أبدا إن ضاعت الأخلاق ضاع كل شيء ضاعت السياسة ضاع الاقتصاد ضاع الحكم ضاع القضاء ضاعت المعاملات ضاع كل شيء يبقى ورا بند العقيدة الأول جت أربع بنود علشان قضية الأخلاق يبقى كده خمس بنود البند السادس مهم أوي أوي ومحتاج وقفة يقول جابر ولا تعصوني في معروف البند ده بيوضح حاجتين ما ينفعش أمة الإسلام تقوم من غيرهم الحاجة الأولانية مهمة أوي وهي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وألا تعصوني الحاجة الثانية المهمة في البند ده هو إن هذه الطاعة لا تكون إلا في معروف وده بند بعض الناس ممكن تستغربه لأنه بديهي إن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يأمر إلا بمعروف كان ممكن يقول وألا تعصوني فقط ويسكت لكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخواني بيحط قواعد علشان مستقبل الأمة الإسلامية لحد يوم القيامة الذي يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في غياب الرسول أو بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يطاع القائد لابد أن يطاع ولكن لا يطاع إلا في معروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ودي قاعدة في منتهى الأهمية قاعدة أصيلة في بناء الأمة الإسلامية طيب إيه هو الثمن نتيجة تنفيذ هذه البنود سبحان الله لا وعدهم بمال ولا برئاسة ولا بوضع اجتماعي معين ولا أمن وأمان إنما قال كلمة واحدة بس كلمة واحدة محدش هيعرف يشيل مسؤولية بناء الأمة الإسلامية إلا إذا كان غرضه في النهاية هي الكلمة دي بس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن وفيتم فلكم الجنة بس الجنة فقط أما كل الأثمان الأخرى من مال ورئاسة وأمن وراحة فقد تأتي أو قد لا تأتي ليست هي القضية وليست هي منتهى أحلام المؤمنين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بس الجنة فقط الجنة أظن كده واضح الفارق الهائل بين مجموعة الأنصار التي بيعت هنا وبين قبائل بني شيبان وقبائل بني عامر وغيرها من القبائل قبائل التانية اشترطت شروط معينة للإيمان لكن مع كل التكاليف التي فرضت على الأنصار لم يكن هناك أي وعد بأي شيء إلا الجنة وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى بارك في هذه البيعة سبحان الله كان في آخرها دولة وسيادة وتمكين هو ده ديننا يا إخواني رجع ال 12 صحابي ليثرب طبعا يثرب هي هتبقى بعد كده اسمها المدينة المنورة لما الرسول صلى الله عليه وسلم يهاجر ليها ممكن بعد كده نقول المدينة عشان ما نلخبطكمش فال 12 صحابي رجعوا للمدينة المنورة ومن ساعتها وهم معروفين باسم الأنصار وفضل معاهم الاسم ده على طول لأن هم فعلا اللي نصروا الدعوة ونصروا الإسلام ونصروا الرسول صلى الله عليه وسلم ونصروا المهاجرين وتغير حال المسلمين تماما بعد إسلامهم لكن المرة ديت لما رجعوا ما رجعوش لوحدهم الرسول صلى الله عليه وسلم فكر يبعت معاهم واحد من المسلمين المكيين يقعد معاهم في يثرب يعني شبه دور السفير لكن الحقيقة هو أعلى بكتير قوي قوي من دور السفير فغير دور السفير العادي اللي هو نقل الرسائل من وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ليه أدوار تانية إيجابية مهمة قوي قوي الدور الأول هو تعليم المسلمين هناك الإسلام خلي بالك المشوار ضخم جدا ما بين مكة والمدينة فلازم يقعد واحد يعرف فعلا يعلم الناس الإسلام الدور الثاني انه يكون صوره متحركه للاسلام قدوه للناس الدور الثالث انه يدخل اهل البلد على قد ما يقدر في الاسلام علشان حمايه البلد بعد كده تبقى معتمده على ابنائه من داخله الدور الرابع انه يمهد البلد نفسيا لاستقبال المسلمين بعد كده من مكه وكمان من الحبشه او من اي حته في الارض والدور الخامس دراسه الوضع العسكري والامني والاقتصادي ليثرب لأنه محتمل بعد كده تكون هي دار الهجرة مهمة ضخمة جدا جدا مهمة التخطيط لبناء دولة ولازم اللي يختاره يكون فعلا أهل لهذه المهمة يا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم اختار مين من وسط الصحابة الكتير علشان يقوم بالمهمة ديت الحقيقة يا إخواني الرسول اختار مصعب ابن عمير رضي الله عنه ولازم نقف وقفة اشمعنى مصعب ابن عمير من كل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الحقيقة مصعب اتصف بصفات كتير جدا جدا خلته فعلا يقدر يشيل المهمة الكبيرة ديت وده يثبت فعلا ان الاختيار كان حكيم جدا وما كانش عشوائي ابدا اول حاجة مصعب بن عمير كان من اعلم الصحابة رضي الله عنه وارضاه كان يحفظ كل ما نزل من القرآن وهو من اوائل من اسلم خاض التجربة الاسلامية من اولها وعارف ايات القرآن ديت نزلت امتى ومعناها ايه ورأي الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير الآيات اللي نزلت نقطة العلم ديت في منتهى الأهمية وبالذات إن المسافة بين مكة ويثرب 500 كيلو ومفيش فرصة لسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم ومفيش مصادر للعلم تانية غير مصعب فلازم يكون فعلا عالم وبعدين حفظ القرآن ده كان مهم جدا جدا هو مش مجرد وسيلة معجزة لإثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ده كمان دستور حياة كامل للمسلمين فاللي حافظ القرآن وفهمه وبيشتغل بيه هو أصلح واحد ممكن يقوم بالمهمة ديت يبقى دي حاجة الحاجة التانية إن مصعب بن عمير رضي الله عنه كان يتصف باللباقة والذكاء والهدوء والصبر وسعة الصدر والحلم سبحان الله دي صفات أساسية أساسية في أي داعية مصعب فعلا كان إنسان رقيق جدا هادي جدا متواضع جدا في ذكاء شديد داعية مثالي فعلا الحاجة الثالثة مصعب بن عمير رضي الله عنه من أشرف أهل مكة كان من بني عبد الدار الذين يحملون مفتاح الكعبة ويتوارثونه كابرا عن كابر مش معنى كده أن الإسلام بيفرق بين صاحب الأصل الشريف وبين غيره من الناس لكن الرسول يا إخواني صلى الله عليه وسلم بيراعي حالة أهل يثرب مش عايز يفتنهم يا ترى هيكون إيه حالهم لو راح لهم واحد بسيط ضعيف عبد أو حليف جايز ما يسمعوش منه أصلا لكن مصعب بن عمير زي ما قلنا من أشرف الصحابة نسبا الحاجة الرابعة مصعب بن عمير رضي الله عنه هيكون خير قدوة للأغنياء الذين يريدون الدخول في هذا الدين ويترددون بسبب ملكهم أو أموالهم لأن مصعب بيقدم لهم مثال عملي لواحد قدر يسيب المال من أجل الدعوة الناس هتشوف فيه قدوة حقيقية كمان الفقراء هيعرفوا ان الدين ده فعلا مش بيفرق بين الغني والفقير يبقى دي الحاجه الرابعه الحاجه الخامسه هيكون ارسال مصعب ابن عمير رضي الله عنه الى يثرب اعلانا واضحا لاهل يثرب ولمكه ولغيرهما ان هذا الدين ليس ثوره من الفقراء على الاغنياء هذا هو السفير الاسلامي راجل كان غني جدا جدا واسع الغنى ترك ماله ليصبح مسلما وان كان فقيرا يعني دعوه الاسلام ما ظهرتش علشان عوامل اقتصاديه زي ما ناس كتيره بيقولوا الحاجه السادسه مهمه جدا هذا السفير المنعزل في يثرب اللي عايش على بعد 500 كيلو من الرسول صلى الله عليه وسلم قد يفتن بالدنيا هناك وبراحه العيش ورغد الحياه زي ما بنشوف ناس كتيرة بيكونوا شعلة من النشاط لكن لما بتتعرض عليهم الدنيا بيفتنوا فيها وبيبعدوا عن الطريق مصعب يا إخواني مش كده مصعب نجح في الاختبار الصعب الذي قامت به أمه معه تخيلوا فإن كان على رفض الدنيا من يد أمه قادرا فهو على رفضها من أيدي الآخرين أقدر الحاجة السابعة برضه الدعير منعزل لوحده اللي عايش بعيد عن المسلمين وبيعلم الناس والناس بتمشي وراه قد يفتن بفتنة رهيبة جدا جدا وهي فتنة الرئاسة فتنة الزعامة ينسلخ عن الصف بمن تبعه وطبعا دي كارثة حقيقية لكن مصعب في الحقيقة أثبت قدرته على الوقوف أمام فتنة الرئاسة مصعب من بني عبد الدار ومكانته في قريش معروفة وزعامته فيها كانت وشيكة جدا لولا ارتباطه بهذا الدين لو كان فعلا عايز الزعامة لظل على إشراكه ولم يدخل في الإسلام لكن مصعب اختار الإسلام ورفض الزعامة الحاجة التامنة أن مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه كان من المهاجرين إلى الحبشة في الهجرتين الأولى والثانية احنا ما نعرفش هو رجع امتى من الهجرة الثانية واحتمال الرسول استدعاه عشان هذه المهمة بالذات ولا شك يا إخواني أن هجرة الحبشة ادت مصعب خبرة كبيرة جدا في التعامل مع الأغراب وخبرة في التعامل مع عادات وتقاليد مختلفة فإذا كان قادر يتعامل مع الناس في الحبشة وهم مش عرب أصلا ودينهم غريب على الجزيرة العربية فيقدر يتعامل مع أهل يثرب اللي هم من العرب وفي نفس الوقت دينهم هو الدين اللي اتعود عليه في مكة الحاجة التاسعة برضه هجرة الحبشة ادت مصعب القدرة على ترك الديار ومفارقة الأهل والأحباب احنا مش عارفين مهمة يثرب ديت هتاخد قد ايه من الوقت هتاخد سنة اتنين تلاتة محدش عارف فاللي قدر يصبر على الهجرة فترة طويلة يقدر إن شاء الله يصبر على الهجرة ديت كمان الحاجة العاشرة إن مصعب ابن عمير رضي الله عنه كان عنده 35 سنة وقت هذه السفارة وده سن مناسب جدا جدا للعمل ده هو ليس شابا صغيرا حتى يتهور أو يندفع وليس شيخا مسنا حتى تصعب عليه الحركة والدعوة والمشقة فتلك يا إخواني عشرة كاملة من أجلها الرسول صلى الله عليه وسلم اختار مصعب بن عمير ليكون أول سفير في الإسلام وجايز طبعا لأسباب تانية كتير شافها الرسول صلى الله عليه وسلم في مصعب بن عمير رضي الله عنه المهم رجع الأنصار ال 12 ومعاهم الصحابي الجليل القدوة مصعب بن عمير رضي الله عنه رجعوا كلهم ليثرب وهيبتدوا يعملوا بقى شغل منظم رائع في يثرب وخلي بالك يثرب في السنة ديت هتبقى حاجة تانية خالص وخليكم فاكرين يثرب كانت من سنة واحدة غرقانة في الدم نتيجة الصراع بين الأوس والخزرج تعالوا نشوف الإسلام عمل فيهم إيه نزل مصعب بن عمير رضي الله عنه في ضيافة أسعد بن زرارة الخزرجي رضي الله عنه وأسعد ما كانش وصل لسه 30 سنة لكن ما شاء الله كان من أحكم الصحابة رضي الله عنه أسعد كان عارف كل الناس اللي في المدينة وكان ليه علاقات كويسة بمعظمهم لكن ما عندوش علم مصعب ومصعب عنده علم غزير جدا جدا لكن ما يعرفش حد في المدينة تعالوا نشوف ازاي أسعد ومصعب بيشتغلوا سوا كان أسعد رضي الله عنه ياخد مصعب رضي الله عنه إلى كل بقعة في يثرب يدخل به في كل بيت إخواني في كل ملتقى في كل شارع يعرف مصعب على كل واحد وبعدين بعد ما يعرفوا عليه يبتدي مصعب ابن عمير رضي الله عنه في التعريف بالإسلام وقراءة القرآن كل واحد سبحان الله عليه دور أدوار متكاملة مصعب بغير أسعد لن يستطيع أن يصل إلى أهل يثرب وأسعد بغير مصعب لا يستطيع أن يقنع الناس بحلاوة الإسلام واحد بيمهد الطريق والتاني بيمشي فيه وأسعد يا إخواني بالطريقة ديت والله من خير الدعاء آه هو مش بيخطب ولا بيتكلم لكن من غيره مصعب مش هيتكلم ودي حلاوة الدعوة ودي حلاوة العمل الجماعي كل واحد بيلاقي له دور يكمل بيه شغل التاني وكل ده في الآخر بيفيد الدعوة بدون شك والجميل قوي يا إخواني وأخواتي الجميل قوي قوي في أسعد بن زرارة رضي الله عنه إنه ما كانش بياخد مصعب للخزرج بس لا كان بياخد مصعب كمان للأوس نسي خالص الصراعات القديمة والدم والثأر والقبلية عاش حياته كلها للإسلام للإسلام بس ومن أجمل وأروع وأعظم ما حدث مع أسعد ومصعب دعوة أسيد بن حضير وسعد بن معاذ رضي الله عنهما وهما سيدا بني عبد الأشهل من قبيلة الأوس من قبيلة تانية غير قبيلة أسعد أسعد ذهب بمصعب إلى حديقة للأوس وجمع ليه اللي قدر عليه من الناس من الأوس وبدأ مصعب يقرأ لهم القرآن كل ده وسادة الأوس قاعدين في الحديقة أسيد بن حضير وسعد بن معاذ كانوا لسه طبعا مشركين سمع سعد بن معاذ بأمر مصعب وأسعد غضب غضب شديد وفكر يروح لهم لكن أسعد ابن خالته أسعد بن زرارة ابن خالد سعد بن معاذ فما حبش يعمل معاه مشكلة فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما وانهاهما عن أن يأتيا دارينا فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي ولولا ذلك لكفيتك هذا أسيد قال له ماشي خد الحربة بتاعته وراح لهم أسعد شافه جاي من بعيد أسعد بن زرارة خزرجي شاف أسيد بن حضير جاي من بعيد ولا خاف ولا حاجة لكن قال لمصعب كلمة في منتهى الأهمية قال له هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه يا الله شوف الفقه بتاع أسعد عارف إن الصدق مع الله بيفتح القلوب وبيفكر مين بيفكر مصعب القارئ المقرئ بيفكر الراجل اللي عنده علم لكن ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين المهم قال مصعب لأسعد إني أجلس أكلمه وجاء أسيد ووقف عليهما كما تقول الرواية متشتما يعني مستعد للخناق وقال ما جاء بكما إلينا ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة يعني امشوا من هنا لو خايفين على نفسكم كلام غليظ مستفز لكن مصعب سبحان الله قلبه واسع جدا خد الموضوع ببساطة شديدة قال في منتهى الهدوء وسعة الصدر قال أو تجلس فتسمع فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره هنقوم ونسيبك فقال أسيد بن حضير أنصفت وقام قاعد وهو ساند على الحربة بتاعته وفي وضع استعداد طبعا ربنا يا إخواني هو اللي قعده سبحانه وتعالى كان ممكن يقول ولا عايز أسمع ولا عايز أشوفكم وبرضه واضح يا إخواني إن أسيد بن حضير كان مش متكبر عنده استعداد يسمع من غيره بدأ مصعب رضي الله عنه يتكلم بالإسلام وبدأ يقرأ القرآن وسبحان الله سبحان الله فعلا وقعت كلمات الرحمن في قلب أسيد بن حضير اهدى ما أروع هذا الكلام ما أحسن هذا الكلام وش أسيد بن حضير يا إخواني اتغير تماما التكشيرة راحت وبقى عليه سبحان الله سكينة وهدوء وتأثر لدرجة أن أسعد بن زرارة يقول فوالله لعرفنا في وجه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتهلله سبحان الله من غير ما يتكلم وشه نور قال أسيد بن حضير ما أحسن هذا الكلام وما أجمله وبعدين قام قايل كلمة عجيبة جدا جدا وهو قاعد في نفس اللحظة قال كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين يا الله موقف عجيب يا إخواني عجيب جدا الرجل كان يقف متشتما مستعدا لقتال وبعدين في لحظة ترك دينه اللي عاش عليه سنوات وسنوات كل ده من كام آية سمعهم وبعدين ده سبحان الله جاي بنفسية تانية خالص ده جاي عشان يطردهم وأسعد من الخزرج ومصعب مش من المدينة أصلا لكن سبحان الله القرآن يا إخواني عجيب جدا جدا كلماته بتنزل على قلب أسيد بردا وسلاما غير كلية من دينه ومن حياته عايز يخش في الإسلام مباشرة كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين قال له تغتسل أربع حاجات واحد تغتسل اثنين تطهر ثوبك ثلاثة ثم تشهد شهادة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم الرابعة تصلي ركعتين كده خلاص تبقى مسلم فقام واغتسل وطهر ثوبه وتشهد وصلى ركعتين وخلاص أصبح أسيد سبحان الله أصبح أسيد مسلما سبحان الله سبحان الله فعلا بهذه البساطة انتقل من معسكر الكفر إلى معسكر الإيمان دقايق يا إخواني دقايق وحس أسيد رضي الله عنه بحلاوة الإسلام حب ينقل الحلاوة ديت للناس اللي بيحبهم أسيد مش بس بقى مسلم لا ده بقى كمان داعية فكر في مين فكر في سعد بن معاذ قال أسيد إن ورائي رجلا إن تبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرشده إليكما الآن وقام أسيد على طول عشان يكلم سعد بن معاذ سعد شافه جاي من بعيد سعد ما شاء الله رجل ذكي لماح قال بنظرة واحدة أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم وسبحان الله صدق سعد كان رايح أسيد بوش كافر وراجع بوش مؤمن وشتان سعد قال له عملت ايه أسيد فكر فكر ان هو يكذب كذبتين كده علشان يدفع سعد انه يروح يسمع من مصعب الظاهر كان لسه ما يعرفش ان الكذب حرام في الاسلام المهم بدا يالف قصه كده قال ايه قال أسيد كلمت الرجلين فوالله ما رايت بهما باسا وقد نهيتهما فقال نفعل ما احببت وقد حدثت ان بني حارثه خرجوا الى اسعد بن زراره ليقتلوه وذلك انهم قد عرفوا انه ابن خالتك ليخفروك يعني عايزين يهنوك فروح الحق نفسك بقى سعد بن معاذ طبعا دمه فار وخد الحربه بتاعته وطلع عليهم جري لما وصل لا لقى بني حارثه ولا لقى حد معاهم خالص لقاهم قاعدين من غير مشاكل سعد بن معاذ ما شاء الله ذكي جدا فهم على طول ان اسيد كان شكله متغير وانه كان بيزقه علشان يجي يقابلهم وما لقاش طبعا بد من ان هو يقعد معاهم علشان يطردهم بنفسه شافوا اسعد بن زراره جاي من بعيد قال لمصعب بسرعه جاءك والله سيد من ورائه قومه ان يتبعك لم يتخلف عنك منهم احد فطبعا سيدنا مصعب استنى لحد ما جاله سعد سعد جه بسرعه ووجه كلامه مباشره الى اسعد تجاهل تماما وجود مصعب قال والله يا ابا امامه لولا ما بيني وبينك من القرابه ما رمت هذا مني تغشانا في دارنا بما نكره قبل ما يرد أسعد مصعب ما شاء الله دخل في الحوار قال لسعد أو تقعد فتسمع فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره بيجرب معاه نفس الطريقة اللي عملها مع أسيد بن حضير قال سعد بن معاذ أنصفت الحمد لله الظاهر ان هو برضه من نفس نوع أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه سيد في قومه لكن يا إخواني مش متكبر قعد سعد وهو برضه ساند على الحربة بتاعته وبدأ مصعب يتكلم بالإسلام سبحان الله وبدأ يقرأ القرآن وزي ما القرآن عمل في أسيد سبحان الله عمل في سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه وعلى طول بان على وشه سبحان الله يقول أسعد بن زرارة فعرفنا والله في وجه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتهلله سبحان الله ثم قال سعد بن معاذ في بساطة يعني زي ما يكون بياخد قرار عادي جدا جدا جدا في حياته قال كيف تصنعون إذا أسلمتم سبحان الله يا إخوان هذا القرآن والله عجيب فعلا عجيب ها هو القرآن يحول سعد بن معاذ رضي الله عنه من كافر لا يساوي عند الله شيئا إلى مؤمن يهتز عرش الرحمن لموته بعد ذلك سبحان الله كيف تصنعون إذا أسلمتم قال تغتسل وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين ففعل ذلك سعد وسبحان الله أصبح مسلما وزي ما أسيد بقى داعية مباشرة بعد إسلامه برضه سعد بن معاذ بقى داعية بعد الإسلام بس داعية عجيب يا إخواني عمل حاجة ممكن ناس تقعد في الإسلام والله عشرات السنين وما تقدرش تعملها عمل مفاصلة عجيبة جدا مع قبيلته مفاصلة كان ممكن يدفع فيها ملكه وسيادته ووضعه الاجتماعي وكل حاجة عمل المفاصلة ديت وعمره في الإسلام مجرد دقايق اتولد يا إخواني سعد عملاق عملاق بمعنى الكلمة راح سعد لقبيلته قال لهم إيه قال يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة قال سعد في وضوح في صرامة قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله يا سبحان الله مفاصلة كاملة عجيبة ايه اللي هيحصل لو القبيلة رفضت الإسلام هيحصل ايه هيختاروا رئيس غيره وخلاص كل شيء بالنسبة له هيكون ضاع لكن سعد اتغير يا إخواني الدنيا كلها في عينيه ما عادتش تساوي أي حاجة حس إن في عمر طويل أوي أوي ضاع منه وكان كل همه إنه ما يضيعش العمر اللي باقي لكن الحمد لله يا إخوة يا أخوات الحمد لله قبيلة سعد قبلة الإسلام سمعت كلام سعد ودخلت بكاملها في دين الإسلام تخيلوا كل بني عبد الأشهل دخلوا الإسلام في يوم واحد كلهم ما عدا واحد بس اتأخر إسلامه أربع سنين وبعد كده أسلم يا سبحان الله شايفين النصر يا إخواني شايفين النصر ممكن يبقى قد إيه قريب من دقايق كنا مجموعة قليلة ضعيفة بسيطة دلوقتي بقينا مئات ومئات دخلت في الإسلام قبيلة بأكملها برجالها ونسائها وأطفالها وخيولها وسلاحها كل ده علشان ربنا يقول لنا رسالة مهمة جدا جدا لحظة التمكين بإيد ربنا سبحانه وتعالى ممكن تبقى قريبة قوي قوي وبطريقة عمر المسلمين ما يحسبوا لها حساب ربنا بيختار الطريقة وبيختار التوقيت لكن المطلوب مننا إننا نعمل زي مصعب وزي أسعد نبذل مجهود ونستنفذ الوسع ونخلص لربنا سبحانه وتعالى نصدق الله عز وجل وسيجعل الله عز وجل بعد كل ضيق فرجا ونصرا اتغير الوضع تماما في المدينة اتحولت المدينة لخلية نحل أسعد ومصعب وسعد وأسيد وغيرهم الكل شغال في الدعوة وصل الإسلام لكل مكان في المدينة يا إخواني ولم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون حتى اللي ما دخلش في الإسلام سبحان الله بقى يسمع عنه وبقى واضح إن المدينة داخلة على مرحلة جديدة يا إخوان مرحلة جديدة فعلا بقى واضح إن المدينة الصغيرة ديت هيكون لها دور كبير جدا في تغيير واقع الأرض كلها في تغيير خريطة العالم كل ده في أقل من سنة صدقين في أقل من سنة افتكروا كويس التاريخ يا إخواني من ثلاث سنين كنا في عام الحزن بكل الهموم والأحزان اللي فيه ومن سنتين كنا ستة من الخزرج بس ستة بس من الخزرج ومن سنة كنا 12 10 خزرج واثنين من الأوس ودلوقتي الإسلام دخل كل بيوت المدينة والله يا إخواني النصر ممكن يكون قريب أوي أوي أوي بس المهم نشتغل ورجع مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه لمكة قبل موسم الحج من السنة 13 من البعثة رجع وشرح الموقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل له الأخبار السعيدة بإيمان الأنصار ووضح ليه منعت المدينة يثرب ومنعت رجالها وقوة بأسها وسلاحها وعرفوا مواطن القوة فيها ومفاتيح التغيير في الرجال هناك وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى المدينة يا إخواني هو بمكة يراها وكأنه يراها رأي العين يراها شارعا شارعا ويعرف رجالها رجلا رجلا ترى ماذا حدث بعد هذا الانتشار العظيم للإسلام في يثرب ما هو رد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر ما هي تفاصيل البيعة الخطيرة التي ستحدث في العام الثالث عشر من البعثة هذا ما سنعرفه وغيره إن شاء الله في الدرس القادم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته